بالنسبة للصوم الكبير نريد أن نحيا فيه حياة النقاوة والطهارة والقداسة والبر إيه حياة الطهارة وحياة النقاوة ما هي إيه, إيه تفسيرها معناها إيه خلق الإنسان نقيا طاهرا لما خلق آدم وحواء على صورة الله كان نقيين وطاهرين وقديسين لأبعد حدود القداسة بالنسبة لهم كانت هناك درجة نحن حاليا لا نصل إليها مهما وصلنا في حياة القداسة ما نصلش إليها بصفة كاملة إيه هي دي كان آدم وحواء لا يعرفان الشر ما يعرفوش الشر خالص لا يعرفان إلا الخير لا يوجد في الذهن ولا في القلب ولا في الشعور ولا في الذاكرة ولا في الخيال حتى إلا الخير فقط وما كانا يعرفان الشر إطلاقا لذلك كانت لهما الحياة البسيطة يعني ايه حياة بسيطة أي واحد فيكم بيدرس كيمياء مثلا يقول ان الحاجة البسيطة عبارة عن عنصر لوحده لكن اذا تركب وتعقد في حاجة تاني بقت حياة معقدة بقت في حياة معقدة ما بقتش بسيطة يعني ما اقدرش اقول مثلا ان اكسيد الكالسيوم ده حاجة بسيطة لان في اكسجين وكالسيوم حاجات مربوطين مع بعض ما اقدرش اقول مثلا كربونات الصوديوم حاجة بسيطة فيه كربونات وفيه اكسيد وفيه صوديوم في حاجات متركبة الانسان كان بسيط لانه كان خيرا فقط لم يكن هناك غير الخير فقط فكان بسيطا دلوقتي دخل الخير والشر وتعجنوا مع بعض فبقى الانسان مركب ما بقاش بسيط مركب من خير ومن شر فاول مشكلة صادفت الانسان وعكرت نقاوته هي معرفة الشر وربنا قال له يا حبيبي أنا عايزك تبعد عن معرفة الشر لأن معرفة الشر تؤذيك معرفة الشر تؤذيك ومنعه عن شجرة معرفة الخير والشر هو يعرف الخير بس وما يعرفش الشر فمنعه عن معرفة الشر الحية قالت لهم لا فصيران مثل الله عارفين الخير والشر فأرادت أن تضيف إلى علمهما معرفة جديدة هي معرفة الشر معرفة الشر هذه هي التي قال عنها الحكيم الذي يزداد علما يزداد غما في اشياء كثيرة تعرفها تقول يا ريتني ما عرفها يا ريتني ما عرفها حاجات جديدة تفهمها تقول يا ريتني ما فهمت كنت بسيط زمان وكنت نقي زمان قبل ما اعرف الحية قالت لهم يوم تأكلان تنفتح أعينكما تنفتح تبتدوا تشوفوا تشوفوا حاجات ما كنتوش شايفينها تعرفوا أشياء ما كنتوش عارفينها تفتح أعينهم أعينهما هو اللي ضرهم يا ريت عينيهم ما فتحت وفضلوا لا يعرفان الشر انت ساعات تمشي في حياتك ومش عايز تفتح عينيك عشان تعرف الشر وبعدين الناس يشوفوك مش مفتح ويقولوا لك انت مقفل ويقعدوا يعايروك ما تهتمش يا ريتك ما تعرفش في حاجات كتيرة يا ريتك ما تعرفش صحيح بطبيعتك دلوقتي في أشياء بتعرفها لكن هناك أشياء أنت بتضيف إلى نفسك معرفتها باختيارك بتقرا حاجات يا ريتك ما قريتها وبتتفرج على حاجات يا ريتك ما اتفرجت عليها وبتشوف حاجات يا ريتك ما شفتها فأول حاجة في ضياع النقاوة هي معرفة الشر معرفة الشر التي تفقد الإنسان بساطته وتعكر النقاوة الموجودة فيه وتدخل في فكره أفكار جديدة ومعلومات جديدة تسيء إليه تسيء إليه الإنسان بدأ يعرف الشر فانضر أول حاجة عرف أنهما عريانان وابتدأ يدخلهما الخجل مشاعر جديدة ما كانتش موجودة آدم ابتدى يعرف حاجات كتيرة ما كانش يعرفها النواحي الجنسية مثلا ما كانش يعرفها أول ما عرفها يقول وعرف آدم حواء إيه يعني عرف آدم حواء بدأ يعرف حاجات جديدة ما كانش يعرفها خالص ما كانش يعرفها وهذه المعرفة أدخلت فيه مشاعر أدخلت فيه إحساسات أدخلت فيه عواطف حرفت غرائز موجودة ضيعت الإنسان بأنه ابتدى يعرف يا ريتك ما تعرف حاول انك تبعد عن معرفة الشر حاول انك تبعد عن معرفة الشر ابعد عن المعلومات الخاطئة ايا كانت في ناس بيضروا نفسهم في ناس بيبحثوا بحثا شديدا بكل قواهم عن معرفة الشر عايز اعرف عايز افهم عايز اشوف عايز املى مخي وبعدين الشر الذي يعرفه يبتدي يتعبه وعقلك الباطن يسجل اشياء كثيره ومن الصعب ان ينساها يخزن يخزن يخزن وفي وقت من الاوقات الاشياء اللي تعرفها اللي تقراها اللي تشوفها اللي تسمعها اللي تفهمها تخرج من عقلك الباطن تخرج كأفكار تخرج كظنون تخرج كأحلام تخرج كشهوات حاجات كتيرة تخرج من كنزك جددا وعتقاء حاجات من اللي انت لسه عارفها النهارده وحاجات من اللي عرفتها من زمان طويل إن كنت قد عرفت أشياء تضرك بلاش تكمل هذا الدور وتضيف إليها معلومات جديدة تتعبك في حياتك فعايز تصل إلى حياة النقاوة ابعد عن معرفة الشر إن وصلت إلى مستوى ما تكملش ما تكملش دور المعرفة وبعدين وحاول انك انت تنسى ما قد عرفته بعدم الاستعمال يعني المعلومات اللي وصلت اليك بعدم التفكير فيها بعدم استعمالها بعدم تذكرها تبتدي تنسى حاول انك انت تستخدم طريقة الإحلال والاستبدال فتحل معلومات محل معلومات أخرى وتستبدل معلومات بمعلومات أخرى ولا تدخل في معرفة الشر لهذا الكتاب بيقول المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة ليه؟ لأن بتدخل لها معارف ناس يقعدوا مع بعض ويحكوا والحكايات تدخل معارف ومع المعارف تدخل مشاعر وإحساسات وحاجات تانية وتجد الإنسان تغير ما بقاش زي الأول وقال طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس ليه؟ لأن في مجلس المستهزئين هيبتدي يعرف حاجات ويدخل في قلبه حاجات هتتعبه فيما بعد وجايز مجلس المستهزئين ما يكونش ناس يكون صور يكون أفلام يكون أي حاجة يكون قراءات تذكرش المستهزئين لازم يكونوا ناس هذه المعرفة معرفة الخطية في ناس بتبقى بالنسبة لهم معرفة سطحية وما تضرهمش كتير وفي ناس بتكون معرفة عميقة جدا وبتضرهم وتتعبهم وناس بيخشوا في معرفة من نوع آخر اللي هو معرفة اختبارية اللي هو التلامس مع الخطية كان أول حاجة معرفة الخطية دلوقتي التلامس مع الخطية يبتدي يتلامس معها يدخل في اختبار الخطية غير مجرد المعرفة الفكرية بقت معرفة اختبارية يدخل في مذاقة الخطية بيدخل في أخرى مش معرفة عقلية معرفة اختبارية يبتدي يتعب عايز تتوب ابعد عن معرفة الخطية وابعد عن التلامس مع الخطية ابعد عن مادة الخطية أينما كانت ابعد عن مادة الخطية عن جسم الخطية لا تدخل في مجالاتها لئلا تجذبك إليها ومن هنا كان الهروب من الخطية أحسن من الوقوف أمامها والصراع معها ولما هرب يوسف من الخطية كان هذا نصر كبير يهرب والشيطان لما يشوفك بتهرب من الخطية يقول لك الجبان الخواف اللي ما عندوش قوة اللي اللي اللي ويقعد يعايرك ولا يهمك منه جبان جبان بس تفلت بنفسك وهو يعني الأشخاص اللي عملوا أقوياء ما وقعوش وقعوا سيبك من تعييرات الشيطان اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائرة زي ما الملاك قال له لوط اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائرة كفاكم قعودا بهذا الجبل كفاكم قعودا بهذا الجبل ايه اللي مقعدك هنا ما لك ها هنا يا ايلي يا ادم اين انت ايه اللي جابك في الحته دي ايه اللي جابك في الحته دي ايه اللي دخلك يا لوط في سدوم وايه اللي دخلك يا ادم ورا الشجره وايه اللي جابك يا ايليا في الحته دي اين انت اسال نفسك باستمرار اين انت ايه اللي موقفك هنا اهرب لحياتك ولا تمس نجسا والهروب من أفضل الأشياء على رأي واحد من القديسين قال لما تكون بعيد عن مادة الخطية يحاربك شيطان واحد هو شيطان الرغبة لكن لما تكون موجود مع مادة الخطية يحاربك شيطانان شيطان من الداخل جوه قلبك وشيطان من الخارج هو ضغط الخطية ابعد وما اقصدش خطية معينة اي خطية مثلا انسان منين ما تكلمه تتنرفز ابعد بدل ما تقعد معاه وتلاقي نفسك اتنرفزت ومادة الخطية جريت وراك ابعد حاجة لما تبص لها تشتهيها مش ضروري شهوة جسدية أي حاجة زي إنسان يحب القنية يحب يقف في الفاترينات يتفرج يعمل ابعد لا تدخل الشهوة إلى قلبك ابعد عن مادة الخطية عشان ما يبقاش في حرب من الخارج وحرب من الداخل كفاية أن وجد حرب لوحديها من الداخل دي أبسط من الحربين لما تكون حرب من الداخل ومفيش مادة خطية قصادك يبقى سقوطك مجرد سقوط بالفكر بالقلب لكن إذا كان في مادة قصادك بتسقط بالفعل ودي أصعب الإنسان إذا اقترب من مادة الخطية فأمامه أحد طريقين إما أن ينتصر أو يهرب وإما أن يدخل في صراع صراع مع الخطية ولماذا تضيع حياتك صراعا لماذا تضيع حياتك صراعا انت فاضي باستمرار تصارع مع الخطيه وجايز ارادتك تبقى ضعيفه والصراع ما تقفش فيه ما تثبتش ابعد احسن ابعد احسن لان البعد عن الشر يبعد عنك تاثير هذا الشر عليك الخطيه طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها اقوياء فابعد أصعب من دول أن تخضع للخطية أو أن تهزم منها وأصعب من الاثنين أن تستعبد للخطية وتفقد إرادتك وتفقد سيطرتك ولا تستطيع أن تملك نفسك شوفوا ربنا لما كلم قايين في الأول قال له إيه قال له في خطية رابضة وإيه وأنت تسود عليها يعني لسه هي موجودة وأنت بتسود عليها لما تمادى قايين سادت الخطية عليه بعد أن كان يسود عليه وعلاقتك بالخطية في الأول كده تقول أنا أنتصر أنا ما يهمنيش أنا أقدر أنا ولا حاجة أقدر أسيب المجال ده منين ما أنا عايز وبعد شوية تلاقي ربطك ضعفت وضعفت وضعفت وتحاول تنتصر مش قادر وتحاول تبعد مش قادر وحاصرتك الخطية وإرادتك انهارت وضاعت انهارت وضاعت زي أي واحد بيشرب سجاير يقول لك أنا ما يهمنيش أنا في أي وقت أرميها أدي العلبة اللي قصادي أهي ويفرتكها ويروح رميها ما تفتكرش إن أنا خاضع ليها ويشرب تاني وبعد شوية يبقى مش قادر مش قادر مش قادر سادت عليه الخطية في أول تلامسك مع الخطية بتكون إرادتك قوية ولكن بعد ما تطول المدة تبقى مش قادر زي واحد يكون في غاز سام فاتح بوتجاز غيره بتاع في الأول يقدر يهرب لكن إذا تراخى ولا نام شوية وابتدى الغاز يملك يلاقي نفسه مش قادر يقوم مش قادر يتحرك مش قادر يهرب سادت عليه لغاية لما يخلص عليه تقول له طب ما تتحرك ما تهرب ما تجري يقول لك مش قادر خلاص خدرته وبعدين يصل الإنسان إلى شيء أخطر من هذا كله هو محبة الخطية أصبح يحب الخطية مش قادر يسيبها يعني أي واحد تقول له سيب الحاجات دي أسيب لكن اللي بيحب حاجة يسيبها إزاي؟ ما هو مش عارف ولو ساب الخطية والخطية ندهت له ولو من بعد كيلو يرجع إليه الحنين القديم للشيء اللي سابه أصعب حاجة أن يصل الإنسان إلى محبة الخطية لأن لما يصل إلى محبة الخطية الخطية مش بتستولي على إرادته بتستولي على قلبه فإذا استولت على قلبه تبقى إرادته ضايعة من لوحديها محبة الخطية ده ممكن يصل الإنسان إلى أكثر من محبة الخطية اللي هي اشتهاء الخطية يعني بيحبها ومش طايلها وبيشتهيها بيحب الخطية ومش طايلها وبيشتهيها طب ما دي أصعب ده النوع اللي سماه الكتاب التحرك قلبه بيحترق نحو الخطية ويشتاق إليها ويدور إليها ومش لاقيها في الحالة دي الشيطان مش هو بيحاربه مش بيجيله الشيطان يحاربه ده هو اللي بيقول للشيطان بيقول له اديني خطية واعطيك حياتي اديني خطية واعطيك ارادتي اديني خطية واعطيك ابديتي انا عايز بدور مش طايل مش لاقي بيشتهي الخطية ويبقى الشيطان يحنسه يشاور له بالخطية من بعيد يجيله يقول له لا ما فيش خطية يحاول يبذل نفسه لكي يحصل على خطية فلا يجد وهنا يكون قد وصل إلى العبودية مش للخضوع للخطية إلى العبودية أصبح مستعبدا من الخطية فما دامت الأمور بهذا الشكل ما دامت الأمور بهذا الشكل يبقى أنت خدها من قصرها خدها من قصرها من أول معرفة الخطية وابعد لا تصل إلى معرفة الخطية وإن وصلت إلى معرفتها اهرب منها فلا تتلامس معاها ولا تعيش معاها وسعيد من يفعل هذا لما بنقول له يا رب اغسلني فأبيض أكثر من الثلج هل نقصد باغسلني اغسلني من محبة الخطية لا أكثر اغسلني من من بشاعة الخطية اللي أنا واقع فيها لا أكثر اغسلني من معرفة الخطية يا ريت يا ريت يا رب تنسيني يا ريت يا رب تنسيني يا ريت تنزع من ذاكرتي المناظر القديمة والأفكار القديمة تنزعها مني شيئا فشيئا فأبيض أكثر من الثلج لا تترك الخطية مترسبة فيا إنما انزعها يعني إيه أبيض من الثلج يعني تنقص تنقى القلب تنقى الفكر تنقت الذاكرة تنقى العقل الباطن ما أصبحتش فيه رواسب ما في دواء بيقول لك رج الزجاجة قبل الاستعمال تلاقي الخطية مترسبة تحت والجو رايق من فوق ترجه ترجع الخطية تاني في ناس بيمشوا بطريقة الترسيب في التوبة يمشي بطريقة الترسيب يخلي الخطية ترسب تحت ومن فوق باين رايق يقول أنا رايق خالص أقل رجة للزجاجة تعكره من أول وجديد لا تستخدم طريقة الترتيب قل له اغسلني فأبيض أكثر من الثلج يكون رايق فوق وتحت جوه وبره ينزع منك معرفة الخطية ومحبة الخطية وشهوة الخطية والتلذذ بالجلوس مع الخطيه وايه تاني واغسلني ابيض من الثلج ليها معنى اقوى من كده متى سيغسلنا الله فنبيض اكثر من الثلج فعلا يخيل الي ان هذا الامر سيتم باسلوب كامل في الابديه عارفين يعني ايه في الابديه يعني لما نروح في العالم الاخر ين... يبتدي ربنا ينقي الذاكره بتاعتنا ينسيها كل ما عرفته في العالم الحاضر عن الخطيه هو الواحد مننا هيطلع فوق عند ربنا ولسه فاكر الخطيه وعارفها ولسه جوه يبقى استفاد ايه ما هو لسه يبقى م- متعكر ما يبقاش ابيض من الثلج ده لسه الخطيه بتتعبه طب ولو افتكرها تاني بيعمل ايه؟ يفكر افكار شريره في السماء مستحيل ده ربنا هيغسلنا فن- فنبيض اكثر من الثلج يغسل هذه الذاكره يغسل هذا العقل يغسل هذا الفكر يغسل هذه المعرفه اللي خدناها من العالم ينقيها من جميع الشوائب من الشوائب العالميه ومن الشوائب الماديه ومن شوائب الخطيه ولا يترك فيها الا معرفه البر فقط فنرجع لا نعرف الا البر والخطيه ما نعرفهاش طب ودي جت منين في الكتاب شوفوا بولس الرسول بيقول ايه بيقول جاهدت الجهاد الحسن اديك جاهدت على الارض واخيرا جرالك ايه واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل في ذلك اليوم في الأبدية في العالم الآخر يبتدي ربنا يدينا إكليل البر إيه إكليل البر نتكلل بالبر لا يصبح فينا خطية ولا معرفة خطية ولا تذكار الشر الملبس الموت وتتنقى ذاكرتنا ونصبح برا خالصا ومعرفة للخير فقط ولا نعرف شيئا من الشرور وكل الشرور التي مرت علينا في العالم كأنها حلم حلمناه عندما كنا في الجسد ثم نسيناه وقمنا من الموت فإذا بذاكرتنا لا يوجد فيها شيء من ذلك الحلم المزعج المتعب اللي هو خبرة الجسد المؤلمة جسد هذا الموت اهو ده صحيح يبقى يغسلنا فنبيض اكثر من السلف واحنا قاعدين ذاكرتنا نوسخ فيها كل يوم والتاني زي صفيحة زبالة كل شوية والتاني ترمي فيها حاجات لما بقت مع يعني حاجة تعفن دي ذاكرتنا ذاكرتنا اللي موجودة في العالم موجود فيها حاجات كتيرة حاجات كتيرة متعبة وربنا عايز يغسل وكل ما ربنا يغسلك بالتوبة ترجع تملاها تاني كل ما يغسلك بالتوبة ترجع تملاها تاني متى تتنقى امتى تتنقى متى يعطيك الله اكليل البر في ذلك اليوم على الاقل في حاجات تحاول توصل اليها في هذا العالم بنسبه معينه على راي المثل اللي بيقول ما لا يدرك كله لا يترك كله اللي ما تقدرش تدركه كله ما تتركوش كله اللي تقدر عليه خده اللي تقدر عليه خده حاول ان تصل الى البر البر الذي يعطيك اياه الرب يسوع المسيح بر الانسان العتيق اللي بيجاهد ده يتلوث ويقوم ويسقط ويسقط ويقوم يعطيك المسيح برا خاصا من عنده كهبة مجانية من الرب لأنه هو الذي يبررنا يعطينا البر للذين يحبونه للذين يحبونه لأن ربنا لا يرغمك على الخير لكن من هنا لغاية لما ربنا يديك إكليل البر نقي نفسك ابعد عن معرفة الخطية ابعد عن مذاقة الخطية ابعد عن عشرة الخطية ابعد عن محبة الخطية ابعد عن الخضوع للخطية وعن العبودية للخطية وإن حرركم الابن فبالحقيقة أنتم أحرار نكتفي كده اتفضلوا اتفضلوا